بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا بيكم قربنا من نهاية البرنامج خليني أشرح لكم إيه اللي باقي من حلقات البرنامج باقي حلقة النهاردة وهي كده زي بانوراما زي استعراض ل- للقطات وكل التصوير اللي تم خارجي وكل القيم الأساسية اللي تمت في قصة سيدنا موسى استعراض للنص الأولاني من حياة سيدنا موسى نستعرضه ونقول فاكرين كذا فاكرين كذا فاكرين كذا ونسيبكم ونروح نشوف اللقطات ونرجع تاني دون يمكن هيكون أول حاجة هنعملها حلقة النهاردة حلقة بكرة هنكمل ناخد من بعد النص التاني من قصة سيدنا موسى ونكمل برضه ونقول لكم فاكرين فاكرين ونستعرض ونروح للقطات الخارجية كأن بنجمع في ذهنكم في حلقتين اللي عملناه في ال 30 يوم فاهمين فكرة حلقة النهاردة وحلقة بكرة كل دون لأن الحلقة بتاعت بعد بكرة هتكون وفاة سيدنا موسى عليه السلام حلقة النهاردة تجميع القيم ونفكركم نشوف المناظر الخارجية اللي عشنا فيها في الأماكن اللي تفكرنا بالقيم دي وصور القرآن الدالة على القيم دي سورة طه وسورة الشعراء وسورة البقرة و و و وسورة الأعراف فاكرين سورة القصص حلقة النهاردة تجميع للقيم والمشاهد عشان يلزق في دماغك المشهد مع القيمة كأني النهاردة هفكركم ببعض مشاهد في النص الأولاني لغاية خروج سيدنا موسى ومعجزة انشقاق البحر يعني لغاية معجزة انشقاق البحر هنتناول مشاهد منها النهاردة والقيم بتاعتها وحلقة بكرة من بعد الخروج من مصر لغاية ما هنوصل لوفاة سيدنا موسى نستكمل اللقطات ونستكمل القيم على حلقتين القيمة الأولى اللي عايزين نفكركم بيها النهاردة فاكرين حلقة مولد موسى فاكرين أمه فاكرين أم موسى عليه السلام وهي شايلاه وبترميه في النيل فاكرين أنا عارف اللقطة دي أثرت في ناس كتيرة قد إيه وناس كتير بعتت فيها فاكرين القيمة كانت إيه توكل على الله فاكرينها فاكرين معدة التوكل ها نسيتوا يا جماعة يا جماعة إحنا م- تاني إحنا بنعمل الكلام ده عشان نعيش مع القرآن معادلة التوكل كانت بتقول اعمل كل اللي عليك زائد توكل على الله يساوي هتفاجأ بنصر وحماية ورعاية وحفظ شايف سيدنا موسى وشايف أمه وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين ها يا جماعة في نهاية قصة سيدنا موسى وعود ربنا تحققت ولا لا سورة القصص فاكرين القيمة دي كانت موجودة في سورة القصص قيمة التوكل على الله توكل على الله واعمل اللي عليك وعود ربنا مش ممكن تتغير إن ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين الوعدين تحققوا تعالوا نروح ونفتكر مع بعض ونشوف مشهد إلقاء موسى عليه السلام في البحر والأم المؤمنة المتوكلة على الله متخيل مشاعرها شايف دموعها شايف حنينها شايف وهي بترفع راسها للسماء سماعها لعلها لعلها عملت ايه في اللحظه دي دعت على فرعون يا ويله اللي يحرم ام من ولادها مين عارف مش يمكن دعوه اللحظه دي هي كانت السبب ان هو غرق في البحر زي ما اجبرها ان ما عندهاش طريق غير انها تحط ابنها في البحر مش يمكن بسبب الدعوه دي اوعى تستهون بدعوه مظلوم بالذات لو ام بالذات لو أو- اوعوا يا ابهات تحرم ام من ولادها اوعى تعمل كده أو- اوعوا الظلم يا جماعه اوعوا دعت ع- دعت في اللحظه دي لعلها لعلها قعدت تقول حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل وحطته وتوكلت على الله ازاي قدرت تاخد اللقطه دي ازاي قدرت وهو بيفارق عينيها وهيروح مع الطيار ايه التوكل ده اي درجه من التوكل وانت شايفاه بيبعد عن عينيك يا ام موسى وعمال يروح بتدعي ساعتها ولا بتقولي ايه وقلبك عامل من جوه ازاي وعماله تردد انا متخيلها عماله تردد وعد ربنا ان ردوه اليك هيرجع لك وهو عمال يبعد وجاعلوه من المرسلين يا ويبدا ويبدا يتحرك في البحر سبحان الله يا جماعه اللي يبص على الصندوق يقول ايه يقول يا جماعه وما يعلم جنود ربك الا هو نزل موسى في الميه وبدات رعايه الله خلاص من ساعه ما عملت كده خلصت النص بتاعها النص التاني اصدر ربنا امره لجنوده يا بحر يا نيل احمل موسى يا طيار خليك خفيف على موسى يا يا ريح بشويش يا موج جنود رب فرعون جنوده ايه لكن ربنا جنوده مين الريح ديا والموج دون وال- والنيل دون والبحر دون وال- والصندوق دون جنود ربنا لما تتوكل عليه سخر لك كل جنوده وما يعلم جنود ربك الا هو
شفتوا يا جماعة فاكرين حاجة تانية كمان فاكرين سيدنا موسى في مدين فاكرين لقطة سيدنا موسى في مدين فاكرين لما سقى للبنتين فاكرين وهو جاي مجهد مش قادر ماشي بقاله 8 ايام في صحراء سقط نعله وسقطت جلدة قدمه والتصقت بطنه بظهره فاكرين ال... فاكرين الايام دي فاكرين والله كاني بصور امبارح ولسه باخد من ميه مدين وبشرب منها زي ما كنا هناك وكاني واقف وبقول قيمه نصره الضعيف المظلومين الضعفاء الغلابة انصر ضعيف وشوف ربنا هيعمل معاك ايه هيقيد لك اللي يقف جنبك وينصرك ويعزك وهو ربنا سبحانه وتعالى يرفعك ويرفعك تعالوا نروح مع بعض مدين ونشوف اللقطات دي بعينينا بس بنقولها ليه قيمة عنصر ضعيف أو مظلوم تيجوا ندخل تيجوا ندخل مع بعض جوه ونشرب من الميه الصافيه اللي موجوده لغايه دلوقتي واللي بيتسقي منها لغايه دلوقتي واهل مدينه الكرك واهل آه، مدين واهل الاردن ناس بتيجي وتسقي منها وانا شفت النهارده لغايه النهارده بيجي رعاه وما زالت المكان شاهد على قريه مدين يا يا رب لا اله الا الله كل دون ربنا بيختبر سيدنا موسى ها لسه مع الضعفة ولا بعد اللي حصل لك مع الراجل في مصر هتوقف لسه مع الضعفة كمل معايا يا موسى ستكون من أنبياء الله تعالوا ندخل ونتفرج وندخل جوه المكان اللي انا فيه ده يشهد علينا يوم القيامه على كل اللي بيشوفونا دلوقتي اقف مع الناس اقف مع الغلابه انا عارف انك هتقول لي يعني موضوع بسيط ان سيدنا موسى سقى للبنتين اللي بيقف مع الغلابه في الصغيره ربنا بيوقفه في الكبيره ربنا بيجرب عباده مره ورا مره ورا مره نجحوا نجحوا نجحوا يعطيهم التكليف الكبير والمنزله الكبيره سيكون موسى عليه السلام بسبب الوقفه اللي انا واقفها في المكان دوت رمز نصره الضعفاء في التاريخ اعظم تجربه لمواجهه الظلم في تاريخ البشريه هتكون موسى ليه؟ اصله وقف مواقف بسيطه انتوا سامعين صوت الماء وال... وال... وال... والحجر دوت هنا هنا المكان التاريخي اللي ورد في القران اللي سيدنا موسى سقى فيه انا سعيد ان احنا جينا هنا وسعيد ان احنا صورنا من جوه رغم انها شاقه وخطره لان خطوه غلط ممكن تنزل ما اعرفش يحصل لك ايه لكن انا عايز اقول حاجه من جوه المكان ده كنا هنقولها من بره بس انا حابب اقولها من قلب هذا المكان عايز اقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم عايز اقول ان ال- القيمه العمليه النهارده وقفوا مع الغلابه معلش انا قلتها كتير قوي في الحلقه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لان يمشي احدكم في حاجه اخيه خير له من ان يعتكف في مسجدي هذا في المسجد النبوي أربعين يوما تروح يا ناس اللي هتعتكف في رمضان في العشر الاواخر في الحرم المكي والمدني روح ساعه المظلوم روح ساعه الضعيف روح لقريتك شوف في قريتك اسره ضعيفه اعمل لهم مشروع صغير تساعدهم بيه تحييهم بيه يا ناس يا ناس بالله عليكم يا اللي عندكم مشاكل شوفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن فرج ومن يسر عن معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة سمع الحديث ده جرب عندك مشكلة ممكن تجرب تساعد ضعيف أرملة جار صديق قريب ممكن تقف جنبه حد من عيلتك ضعيف فقير ممكن تقف جنبه وتشوف ربنا هيعمل معاك ايه بنص الاحاديث اللي انا قلتها والمكان ده شاهد علينا وهيشهد علينا يوم القيامة وأحاديث النبي أنا مصر إن أنا كنت أقولها من هنا عشان هنتسأل عليها يوم القيامة أحد الصحابة بيقول كل يوم بيمر عليا ما يخبطش على باب ضعيف أو فقير أقول هذه مصيبة لذنب أذنبته يا ترى احنا أذنبنا كام ذنب يا ترى يا جماعة لو النهاردة خلص وخلصت الحلقة دي وما لقيتش حد يخبط على بابك أو ضعيف تساعده وتروح له فاعرف إنك محروم وإن ذنوبك كتيرة بالله عليكم ساعدوا الغلابة يا سلام يا سيدنا موسى يا سلام بنصرتك للضعيف تيجوا ننزل ونشوف المية ونشرب النجوم نحاول يعني بسم الله ربنا يستر. هي ال- ال- المشكلة ان كل ما نزلنا تحت كل ما الضلمة تزيد لكن هنحاول بسم الله لكن آه وجدنا مجموعة كده مجموعة من الأحجار عليها أثار لهذا الماء فهنحاول نوصل إليها لكن قاع كبير وإن إحنا نجيب بدله ما عرف ما عرفناش نوصل خالص فخلونا يعني من وسط هذه الأحجار بس أكتر من كده ممكن ننزلق في قاع كبير أنا لمست ش- شيء من المية أنا شربت المية دي بنية نصر الضعيف وبنية حب سيدنا موسى وبنية ان ربنا يغرس في قلب الواحد انه يعيش للناس الغلابة يقف معه صلاة نقية لعل ربنا يجمعنا بشوية المية دول وفقاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفقاء سيدنا موسى في الفردوس الأعلى من الجنة
فاكرين لقطة الغنم ولقطة واحنا بنتخيل سيدنا موسى الأمير اللي عاش في القصور يرضى يشتغل شغلانة راعي غنم لمدة عشر سنين فاكرين القيمة كانت ايه حد فاكرها أفكركم بيها القيمة كانت كن مرن مع ظروف الحياة قيمة للحياة على فكرة استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم مش بس قيم الإيمان مش بس قيم العبادة لا قيم النجاح في الحياة كمان وحلاوة القرآن انه مش بس بيصلح اخرتك بيصلح دنيتك كمان القيمة الجميلة في الحلقة دي ازاي تكون نجم مع ظروف الحياة ازاي سيدنا موسى عليه السلام عرف ان ده وضعه الجديد وان هو لازم يتعامل مع وضعه الجديد وان هو لم يأبى الشغل يقول انا ما اشتغلش اي شغلانه انا الامير موسى ازاي اشتغل بقى؟ لا يا شباب يا اللي بتعانوا ان انت بتبحث عن شغل ومش لاقي شغل اتعلم من سيدنا موسى وتعلم القيمه الكبيره دي خليك مرن مع ظروف الحياه
عشر سنين يا اخوانا عشر سنين مع راعي الغنم اشمعنى راعي الغنم اشمعنى دي المهنه اللي ربنا سبحانه وتعالى اختارها لسيدنا موسى خلي بالكم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما بعث الله نبيا الا وراء الغنم ما فيش نبي ربنا بعته الا وراء الغنم قالوا حتى انت يا رسول الله قال حتى انا كنت ارعى الغنم لخالاتي في مكه كنت كنت وانا صغير برعى الغنم سيدنا موسى عشر سنين اشمعنى راعي الغنم بيعلم الصبر وهو لازم يصبر على بني إسرائيل بيعلم الحلم بيعلم عدم العجلة خلي بالكم سيدنا موسى إلى الآن فيه عجلة هذه العجلة عشان يبقى نبي الله يبقى من أولي العزم من الرسل الصابرين لازم العجلة دي تتعالج ولتصنع على عيني تتعالج بإيه؟ ارعى الغنم يا سيدنا موسى عشر سنين لتزول العجلة تعلم الحلم والصبر وتتفكر وتصبر يا وبدأت العصا تظهر في حياة سيدنا موسى هي عصا للغنم ولا يدري ان العصا دي سيصنع بها الله معجزات عظيمة هو لما صبر على العصا من اجل الغنم جعل الله له هذه العصا بصبره باخلاصه سبب في عزة كبيرة ونصرة كبيرة يا ترى مين اللي اهدى لسيدنا موسى العصا يا ترى حماه يا ترى مراته ما هي اللي علمته رعي الغنم يا سلام عشر سنين مع رعي الغنم قيمة الصبر عايز تكون حاجة كبيرة لربنا وريني الصبر عندك قد ايه وريني لو ربنا عرضك لموضوع فيه صبر ومشقة تستحمل ولا تزهق انا اول مرة في حياتي اقف الموقف ده اول مرة اقف و- واكون قريب من الغنم واتخيل حياه راعي الغنم وهو واقف معايا و- و- وبشاهد شيء عجيب ازاي بيسوس ها- ال- الغنم والله يا اخوانا والله والله والله اصبر مع ربنا لو عرضك لاختبار اصبر اصبر وشوف هيرفعك قد ايه زي ما رفع موسى مش موسى عشر سنين مع راعي الغنم لكن هو فين الان فين في السماء السادسة شايف منزلته فين في السماء السادسة تخيل المكان اللي فيها سيدنا موسى الدنيا بسيطة بس اصبر على أوامر الله رعي الغنم عشر سنين سيدنا موسى عليه السلام كان بيقول عن عصايه دي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي سبحان الله أنا أول مرة أفهم المعنى دون شوف سبحان الله نبي يرعى الغنم عشر سنين أنا بقالي ساعتين بحاول أقف جنب الغنم آه، حسيت بعجزي وحسيت بضعفي حسيت ان هم تعبوا كتير قوي وشافوا الدنيا كتير قوي علشان يقدروا يقودوا امم عايز ربنا يكبرك وتعمل حاجه للاسلام اتحمل المشاق احتك اتعلم ارمي نفسك في انك تتعلم في حاجات كتير عشان تطلع في يوم من الايام راجل يشيل الاسلام على كتافك
ما زلنا بنفتكر مع بعض وانا بحاول الحقيقه يا جماعه في الحلقه دي ان انا اختار لكم اكتر اللقطات اللي انتعشت فيها ذكرياتنا مع بعض اثناء البرنامج وكان على الانترنت وعلى اليوتيوب على عمرو خالد channel على اليوتيوب اعلى درجات من المشاهدات بختار اللقطات دي اللي اثرت في الناس وكانها حلقه ذكريات قيمه جديده وحاجه جديده افكركم بيها فاكرين سيدنا موسى في جبل الطور فاكرين بعد ما عاش في مديم عشر سنين وراجع مصر وهو راجع في مصر وربنا يختاره ويقول له وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى فاكرين القيمة الحلوة الكبيرة الجميلة دي فاكرين كانت القيمة ايه ولا نسيته انا افكركم القيمة كانت يا بختك لو ربنا شغلك عنده اعمل حاجة القيمة كانت اعمل حاجة عشان ربنا يشغلك عنده هتكون احلى سعادة في الدنيا يوم ما تقدم حاجة لربنا ناس من اخواننا المصورين اللي بيصوروا معانا قال لي انا فرحان بالبرنامج ده لاني حاسس ان انا وانا بصور بشتغل عند ربنا اخونا المخرج والمنتج المنفذ هشام ومحمد بيزيد وهم بيشتغلوا بيقولوا احنا بنشتغل لاني حاسس ان انا بشتغل عند ربنا كل واحد بقى وهو شغلته مخرج وهو شغلته مصور كل واحد في مجاله يشوف ازاي يشتغل عند ربنا كانت قيمة كبيرة قوي واعظم الشغل ان يشغلك عنده تاخد بايد الناس اليه انك تمدحه بين الناس انك تعرف الناس بيه تخيل الشغلانه دي تخيل دي غاليه قد ايه سيدنا موسى ربنا شغله عنده انصر المظلومين وحرر المظلومين الحريه للأرض تخيل دي شغلانه كبيره شغلانه نبي ربنا اختاره تخيل موضوع الحريه ده غالي عند ربنا قد ايه الناس فاكره ان اوروبا هي اللي ابتدعت الحريه وهي اول من تكلمت في الحريه لا القران اول من تكلم في الحريه القرآن نبي أرسل من أجل فكرة الحرية ياه الحرية موضوع كبير كده شوفوا بيتشدق به العالم الآن ويقولوا على المسلمين إن هم مش فاهمين فيه وقرآننا بس احنا مش واخدين بالنا يا مسلمين قد ايه قرآننا نبي الله موسى من أجل حرية الأرض من أجل حرية الشعوب دي رسالته في الأرض من أجل مقاومة الظلم يا فاكرين اهي دي كانت شغلته عند الله سبحانه وتعالى انت شغلتك ايه بقى انت بتشتغل ايه عند ربنا تيجوا نرجع لجبل الطور وانا ما زلت فاكر وانا واقف هناك كانت الدنيا كده هواء شديد والدنيا كانت بتمطر مطر خفيف ما زلت فاكر الذكرى دي واحنا بنتكلم من جبل الطور وكان الواحد متاثر قوي وهو بيقول يا يا بخته سيدنا موسى ربنا اختاره الان قيمه اعمل حاجه عشان يشغلك عنده حد عمل حاجه في رمضان بنيه شغلني عندك يا رب تعالوا نرجع لجبل الطور وفي لقطه في جبل الطور انا نفسي يعني اخونا المخرج يختارها لنا ويعرضها لنا لقطه ليه ربنا سبحانه وتعالى جعل العصا هي المعجزه وجعل اليد هي المعجزه لان دي نقطه محوريه في القصه وما قلناهاش الا في الحلقه دي بس تعالوا نرجع ونروح لجبل الطور وكنا بنصور في ليل زي الوقت اللي احنا فيه ده ونشوف مع بعض معجزه العصا واليد تعالوا نروح انا عارف ان انتوا جواكم سؤال كبير قوي ايه علاقه ال- المعجزتين دول بقصه فرعون يعني اشمعنى دول بصوا يا جماعه تعالوا نمسك واحده واحده اول حاجه معجزه العصا ليه معجزه العصايه هدفها ايه معجزه العصا خلي بالكم ال- العصا موضوع خطير ربنا سبحانه وتعالى ما بيبعتش معجزة إلا مناسبة للعصر اللي النبي فيه ليه؟ لأن مش كفاية يبقى معاك الحق لازم كمان تعرض الحق بأكتر طريقة مؤثرة ومناسبة للناس اللي انت عايش معاهم عارفين يا جماعة ال- الآية دي القصة دي علاقتها بينا ايه احنا ساعات بيبقى معانا الحق بس ما بنعرفش نعرضه الأشرار عشان عارفين ان هو الحق معهمش الحق عشان عارفين ان هم ضعفة بيعرفوا يعرضوه بشكل مزين لانه باطل لكن الاخيار بيتكلوا ان معاهم الحق وما بيعرفوش يعرضوا الحق بشكل جذاب عصري مناسب لعصرهم فالعصا هم كانوا سحرة بيجيدوا السحر فبعت لهم معجزة ربانية ده مش سحر دي معجزة من الله شايفين كأن المعجزة بتقول يا فرعون اقف فوق يا فرعون هذا رسول من الله هذا نبي الله خلي بالكم العصاية فيها حاجة تانية خطيرة قوي محدش فيكم واخد باله من- بالكم منها كل دولة من الدول لها رمز يعني ايه لها رمز كل دولة من الدول آه، عندها رمز بتحطه في العلم بتاعها يعني انجلترا مثلا الرمز بتاعها ايه حاطه جوه العلم بتاعها اسد فرعون كان الرمز بتاعه ايه تعبان فهمتوا ليه جه التعبان واشمعنى العصايه بتقلب تعبان تخيل هو سيدنا موسى في هذا المكان مش فاهم ايه اللي بيحصل الفكره كلها فرعون انت الرمز بتاعك ايه يا فرعون واللي حطه على القصر بتاعه يعني قصر رمسيس الثاني عليه صورة تعبان كبير المعجزة اللي جاي بيها موسى تعبان هيلتهمك رمزك هيلتهمك ومش كده وبس احد آلهة الفراعنة الكبار كان ثع- الثعبان يعني التعبان احد الآلهة اللي الفراعنة بيعبدوها إلهك اللي انت بتعبده يا فرعون ورمز قوتك هو اللي هيلتهمك فهمتوا التحدي فين فوق يا فرعون ده نبي من الله فالعصاية مش عصاية قلب التعبان لا أول حاجة مناسبة للعصر رسالة مشوقة وسيلة مشوقة عصرية جذابة مش كفاية يبقى معاك الحق لازم تعرضه صح جاب لهم وسيلة مناسبة لعصرهم ومنتهى التحدي لفرعون مش ده رمز عزتك وقوتك مش ده الإله اللي بتعبده هو اللي هيلتهمك فهمتوا العصا يا جماعة العصا خطيرة فكرتها لازم تهز فرعون وبعدين خلي بالكم سيدنا موسى لما شاف العصايه اتقلب التعبان حصل له ايه؟ جري امال فرعون هيحصل له ايه؟ اذا كان موسى جري امال فرعون هيحصل له ايه؟ ح يعني بقى يعني لك وان تتخيلوا طيب دي المعجزه الاولى طب المعجزه الثانيه اليد ايه وراها ايه؟ ايه الرمز اللي بتشير اليه؟ الفراعنه برعوا في ايه؟ في التحنيط يعني ايه التحنيط؟ تعالج جسد ميت كيميائيا فتخليه يستطيع ان يبقى بشكل مختلف لمده طويله مش كده؟ يعني ايه التحنيط؟ تعمل معادلات كيميائيه معالجه كيميائيه لجسد ميت فتخليه يتغير حاله ويتحافظ عليه لسنين طويله وكان فرعون بيصرف عليهم فلوس كتيره والعلماء التحنيط دول اغلى ناس فسيدنا موسى بيتحداه انتوا عملتوا كده لكن انا هوريك ايه من ربنا ادي اليد اهي لجسد حي مش ميت بدون معالجة كيميائية تطلع حاجة تانية دي يا فرعون آية من ربنا كأنه بيقول له إيه فوق يا فرعون ده نبي الله ودي آية يلي برعته في التحنيط شوف الآية دي يا على الرسالة القوية يا على الرسائل الربانية يا على المعجزات الربانية العظيمة فاكرين موسى عليه السلام وهو بيواجه فرعون لأول فاكرين موسى عليه السلام وهو بيواجه فرعون لأول مرة وجها لوجه الحق والباطل بعد عشر سنين دي ما كانتش متصورة في تصوير خارجي دي كانت في ال يعني الاستوديو التخيلي اللي مهندسين بارعين بنوه وبنشكرهم عليه تعالوا نروح هناك بس المهم مش مهم نروح هناك ونشوف اللقطة المهم القيمة أنا مش بعمل برنامج عشان نصور خارجي أو علشان نتكلم عن التاريخ لا دي شغلتي ولا دي شغلتي أنا شغلتي نحيا بقيم القرآن فاكرين كانت القيمة إيه في الحلقة دي حلقة موسى يواجه فرعون كانت الموازنة بين الشجاعة وبين الحكمة شوف القرآن القرآن بيتكلم عن الشجاعة فيجي شاب من الشباب ويقول أنا بقى بقلد القرآن الشجاعة لا كمل بقى كمل صحيح اتكلم عن الشجاعة اذهب إلى فرعون إنه طغى بس كمل فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى إزاي يبقى عندك التوازن ده بين الحكمة بين الأدب بين إزاي تعامل الناس برفق بين ازاي يكون ما انتش تبقى متشنج او شتام تقول ما هو الشجاعه وكلمه الحق فتروح تشتم الناس و و و و و زي ما بيعمل بعض الناس وللاسف بعض العلماء والدعاء ويشتموا علماء ودعاء تحت بند كلمه الحق لا فقول له وربنا بيقولها لمين؟ بيقولها لسيدنا موسى يقولها لفرعون اللي قال انا ربكم الاعلى فقول له قولا لينا فاكرين الفكره دي كانت فكرة مهمة قوي التقيت بالدكتور راتب النابلسي وهو من العلماء الشام المخلصين الجمال الدكتور راتب النابلسي بيقول إذا وجدت عالم يشتم داعية أو عالم آخر فاعلم أنه مدخول النية يعمل لنفسه لا لله لأن الله يقول فقول عن فرعون فقول له قولا لينا يبقى مهما يا جماعة جميل قوي قوي قوي المعنى الكبير دون معنى الشجاعة والحكمة يا سلام والقرآن بيعلمك دون في مواجهة فرعون تعالوا نروح بسرعة نشوف لقطة موسى يواجه فرعون والجمع بين الشجاعة والحكمة يلا نروح مع بعض فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه متخيل رمية العصا على بلاط قصر فرعون وتنزل على الرخام الرنة بتاعتها فإذا بها تتحول فإذا هي ثعبان مبين سيدنا موسى امبارح لما شاف العصايه اتقلبت حيه طلع يجري وخاف انا عايزك تتخيل بقى فرعون لما اتقلبت ثعبان مبين وتفتح ف- مبين طوله كام مبين مبين تخيل لما القران يستخدم كلمه مبين كم متر تخنه قد ايه وفتح فمه لفرعون حاول بقى تتخيل فرعون حصل تخيل العرق بتاع فرعون ت- والناس اللي واقفه ايه ده ده مش ساحر تخيل فرعون اكيد طلع شاب في الكرسي بتاعه و- وارفص على الكرسي ابعدوا يا موسى ابعدوا يا موسى فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين ونزع يده ايده هو اسمر سيدنا موسى وطلع ايده فاذا هي بيضاء للناظرين خلي بالك المعجزتين عملوا توازن الثعبان المبين في شده واليد البيضة فيها سلام فقول له قولا لينا حكمة فإذا فرعون قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره اشتغل على إيه فرعون بقول لك مش سهل اشتغل على إيه ده جاي يعمل فتنة طائفية يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره هيعمل مشكلة هو وبني إسرائيل فماذا تأمرون هيطلع في شكل ال- اللي بيعرض الآراء وبيسمع الآراء هو اتهز فعايز ياخد قوة من الملأ اللي حواليه فماذا تأمرون فإذا بالملأ يقولوا له كلام فكر كده في الكلام اللي هيقولوه قالوا أرجه وأخاه ما تسجنوش سيبه هو وأخوه دعه أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم مش بتقول ساحر يأتوك بكل سحار عليم فرعون هيجمع الناس في حشد جماهيري ضخم فيه الآلاف لسيدنا موسى خلص اللقاء على كده مين كسب؟ أكيد سيدنا موسى فاكرين يوم الصحراء يوم الزينة فاكرين سيدنا موسى عليه السلام وهو بيواجه الصحراء في يوم الزينة يا أقول لكم حاجة يا أخوانا اليوم دون كان من أصعب الأيام اللي صورنا فيها اليوم ده كان يوم كبير قوي لأن أنا عمري ما عشت مع صورة طه قد ما عشت اليوم ده فاكرين القيمة كانت إيه؟ كانت قول الحق وعيش بالحق وموت عشان الحق واوعى تحط مصلحتك في كفه والحق في كفه وبعدين تختار مصلحتك على الحق السماوات والارض قامت على الحق ربنا اسمه الحق عيش للحق انا ما زلت فاكر صوتنا واحنا بنقول في المسرح الروماني اللي كان في البتراء واحنا ماسكين المصحف وبنتكلم على قصه سيدنا موسى امام الصحراء واحنا بنقول عيش بالحق تعالوا نروح ونعيش تاني ونفتكر سيدنا موسى وقيمة انك تعيش بالحق زيه وهو واقف قدام الصحراء قلبه قوي مش خايف ولا متردد لانه عايش بالحق الهدف من الحلقه دي كلمه واحده بس الحق قوي اوعى اوعى ما تقولش الحق اوعى تشوف الحق وتسيبه عشان خايف او عشان جبان او علشان مصلحتك اوعى تحط الحق في كفه ومصلحتك الشخصيه في كفه وترجح كفة مصلحتك الشخصية الحق منتصر وقصة النهاردة بتقول الحق بأعلى صوت الحق منتصر الآية بتقول بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه يجي في دماغه عارف اللي بيضرب واحد بمسدس بل نقذف بالحق على الباطل مين اللي يقذف الله فيدمغه فإذا هو زاهق وقل جاء الحق ده هيحصل النهارده وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا كده كده هيقع بس لما الحق يجي لو ما جاش الحق يمشي باطل ويجي باطل تاني ويمشي باطل ويجي باطل تاني لكن وقل جاء الحق جه الحق فاذا جاء الحق لازم الباطل يزهق ان الباطل كان زهوقا قولوا الحق وعيشوا للحق ويبدا فرعون يامر جنوده ويتحرك الجنود من هنا ويقيد الصحراء وتبدأ تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ويصلبوا في جذوع النخل ويقتلوا أمام الناس لعل آسيا بتبكي لعل اللي حصل لهم ده نزود إيمان كل اللي حاضرين لعل جبريل جاء إلى موسى الآن يقول له ألم أقل لك يا موسى هم عندك من الضحى إلى العصر وفي الجنة بعد العصر يا عشر تلاف مجرم فرعون قتل عشر تلاف من أعوانه في يوم في لحظة علشان يخوف كل اللي حاضرين اللي هيؤمن هيحصل له كده ومات الصحراء ليه يا رب سبتهم يموتوا طب ما انت حميت موسى موسى الرمز اللي هيكمل الرسالة طب ما الصحراء الصحراء يموتوا عشان الناس تعرف ان الحق غالي مفيش مساومة عليه ولو على حياتك ولو على رزقك كان لازم حد يضحي موسى لازم يستمر ليكمل الرسالة والصحراء ما هو هم في الاخر هيموتوا وموسى هيموت بس الصحراء يموتوا دلوقتي عشان الناس تعرف ان الحق غالي يا ترى مين اللي انتصر فرعون ولا الصحراء انا بقول الصحراء مين اللي فرض فكرته مين اللي اخضع التاني لارادته مين اللي هز الناس مين اللي مات وفكرته هي اللي انتصرت فرعون غرق في الاخر والصحراء فكرتهم هي اللي انتصرت مين في الجنه ومين في النار الحق ولا الباطل تعالوا نرجع للاستوديو ونكمل مع القصه تعالوا نكمل
آخر لقطة عايزين نستعرضها النهاردة مع بعض يعني لقطة غالية قوي انشقاق البحر كانت القيمة ايه استشعر عظمة وقوة الله عز وجل قل له يا عظيم قل له يا قوي قل له الكون كله ملكك قل له انت القادر المهيمن على كل صغيرة وكبيرة في الكون وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة تتنقل في ظلمات البر في ظلمات البحر ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين مين الملك وما قدر الله حق قدره معجزة سيدنا موسى وانشقاق البحر خلي قلبك يتملي بقيمة كبيرة اسمها عظمة وقوة الله عز وجل خايف من ايه في الدنيا لو انت عارف ان هو العظيم القوي قيمة كبيرة قوي ومعجزة عظيمة قوي اتعودنا عليها من كتر ما سمعناها واحنا اطفال لغاية ما كبرنا لكنها غالية قوي قوي ازاي ربنا نجى عباده وانتقم من الظالم ونجى سيدنا موسى والمؤمنين تعالوا نرجع لحلقة انشقاق البحر دي آخر لقطة لينا النهاردة ونرجع ليكم بعدها لا شوف الآية تقول لك إيه فلما تراءى الجمعان شافوا بعض مش سامعين أصوات جاية من بعيد مش في دليل عند سيدنا موسى وقف فوق جبل فشافهم جايين من بعيد فلما تراءى الجمعان تخيل دول عزل معاهم أطفالهم معاهم ستاتهم سيبادوا هيقتلوا جميعا فرعون بمنتهى الغل خرجوا دون إذنه فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون خلاص إحنا انتهينا انتهينا البحر قدامنا وهو مش قريب قوي بس شايفينه شايفينه وشايفين الغبار بتاع الجيوش بتاعته قال أصحاب موسى إنا لمدركون أنا عايزك تتخيل يأسهم في اللحظة دي عايزك تتخيلهم وهم بيلوموا سيدنا موسى ورطتنا وصلتنا لفين في مؤمنين مصدقين انظر للموضوع بتوازن ما تعممش ان كله وحش ولا ان كله حلو قال اصحاب موسى انا لمدركون ويرد بقى سيدنا موسى الجملة ال- اللي كلها استشعار عظمة وقوة ربنا سبحانه وتعالى قال كلا إن معي ربي سيهدين والله يا اخوانا وانا والواحد بيقراها كده اولا تحبه قوي سيدنا موسى قوي قوي عظيم قوي شجاع قوي تاني حاجة ايه التوكل ده يا سيدنا موسى ايه الثقة ايه ايه ايه مدى شعورك بقوة ربنا فرعون ايه وجنود ايه وسيوف ايه ورماح ايه وفرسان ايه بتتكلموا في ايه ان معي ربي ان هو ما يعرفش حياته ازاي هو ما يعرفش ان العصا دي ممكن تشق البحر ما يعرفش هو اللي هو شايفه الواقع المادي الحقيقة اللي شايفها بعينيه هو وبني اسرائيل ان البحر قدامهم وان فرعون عمال يقرب يقرب يقرب ان معي ربي سيهدين ما يعرفش ان العصا بتشق البحر هو اخر حاجه يعرفها ان العصا ربنا بامر من ربنا اتحولت لحيه وبعدين بامر من ربنا كان فاكرها بس بتتحول لحيه يوم الصحراء لقاها بتلتقم وبتلتقط الحيات او العص- العصي والح- والحبال بتاعه الصحراء بس ما كانش بيعرف ولا كان يتخيل احنا عارفين دلوقتي لكن هو مش عارف هيعدي ازاي هو كل اللي متاكد منه ربنا قوي ان معي ربي تعرف تقولها كده تعرف تعيش بيها تعرف تحسها مهما الدنيا كانت صعبه مش بس مع حد ظلمك تعرف تعيش بيها تعرف تعيش مع القوي تعرف تعيش مع العظيم وتحسه وتبقى مش خايف من الدنيا ومش خايف من حاجة إن معي ربي سيهدين ربي مش هيضيعني وتخيل وربنا بيقول له فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق العزيز القوي العظيم فانفلق تخيل المشهد ده فكان كل فلق كالطود العظيم بقى ع- بقى- تحول إلى جبلين بينهم وادي ده كان بحر انت ممكن تمشي في صحراء دلوقتي هل تتخيل لو شفت جبلين بينهم وادي تتخيل ان ده بحر طب ممكن تقول من 3000 سنة كان بحر وحصلت عوامل تعرية فتحول لكده لكن في لحظة في لحظة إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن أمره بين الكاف والنون كن سيكون مين جنود ربنا لغاية دلوقتي البحر جندي من جند تأتيه عد جنود ربنا من أول قصة موسى لغاية النهاردة البحر كان جندي والنيل كان جندي والطيار اللي حمل صندوق الرضيع موسى كان جندي والمحبة اللي ربنا قذفها في كل واحد يشوفه ويحبه وألقيت عليك محبة مني كان جندي الحب كان جندي إيه الجنود دي والريح والطيار اللي حرك الصندوق لبيت فرعون كان جندي والمراضع اللي حرمنا على على, على شفتيه وهو رضيع ان شفايفه تقبل المراضع كانت جندي والنهارده البحر جندي والنهارده كل شق تحول وقاع البحر هيعدوا في قاع البحر هيمشوا في وسط شعب مرجانيه وقاع بحر بقت عباره عن طريق وادي والبحر مش بس مش مش تحول البحر ان هو بقى ماسك نفسه والميه بتترعش كانوا خافوا يعدوا كل فلك قد طود العظيم تحول من ماء الى جبل مين الملك مين العزيز مين القوي مين مالك الملك
النهارده خدنا مع بعض سبع مشاهد سبع مشاهد لا سبع قيم برنامجنا شعاره سنحيا بالقرآن سبع قيم وكنا بنختم القرآن عشرة مليون ختمة عشان نحيي القيم دي في نفوسنا مش مجرد ان احنا بنقرأ وخلاص سبع معاني كبيرة وسبع قيم كبيرة وسبع لقطات يا رب تكونوا تأثرتوا بيها وتفاعلتوا معاها وكده نكون لخصنا في حلقة النهاردة النص الأولاني من حياة سيدنا موسى من المولد إلى انشقاق البحر وعبور سيدنا موسى ونجاته من فرعون وتحقيق وعد الله سبحانه وتعالى له إن هو أنجاه وانتقم من الظالم وتم تحرير بني إسرائيل لكن بني إسرائيل حلقة بكرة هنشوف أخطائهم ومآسيهم احنا كده خلصنا النهاردة استعراض النص الأولاني من حياة سيدنا موسى بلقطات رحنا وجينا وافتكرنا وراجعنا القيم ويا رب تكونوا كتبتوا القيم اللي قلناهم النهارده القيم السبعه الكبار اقولهم بسرعه عشان تكتبوهم هتلاقوهم على عمرو خالد دوت نت النهارده بالتفصيل باللقطات بس اقولهم تاني بسرعه التوكل على الله اثنين قيمه نصره الضعيف ثلاثه قيمه كن مرن مع ظروف الحياه أربعة قيمة أعظم شيء إنك تعمل حاجة عشان يشغلك ربنا عنده قدم شيء عشان يشغلك عنده خمسة التوازن بين الشجاعة والحكمة ستة عيش للحق واحمل الحق السبعة والأخيرة استشعر عظمة وقوة الله عز وجل مين يكتب السبعة دول ومين يقول هو جايب في السبعة دول كم من مية كم من عشرة تدي لنفسك كم من عشرة في السبعة دول بكرة هنكمل مع بعض بعد الخروج من مصر برضه بنفس طريقة النهاردة استعراض مشاهد من بعد الخروج من مصر لغاية وفاة سيدنا هارون لأن حلقة بعد بكرة هتكون وفاة سيدنا موسى ربنا يبارك لكم ويحفظكم يتقبل منكم رمضان يعيد علينا رمضان أعوام عديدة وأزمنة مديدة واحنا على قيم القرآن واحنا نحيا بالقرآن واحنا طائعين لله واحنا بنصلح في الأرض واحنا في خير وسلامة انتوا ولادكم ربنا يرضى عنكم ويبارك لكم واشوفكم بكرة ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته